صندوق الدنيا هاي
منوما دنيا دنيا صندوق الدنيا عصري رمى دنيا دنيا صندوق الدنيا عصري الصورة من أمريكا والصوت من جوا مصري الصورة من أمريكا والصوت من جوا مصري منوما دنيا دنيا صندوق الدنيا عصري رمى دنيا دنيا صندوق الدنيا عصري الصورة من أمريكا والصوت من جوا مصري الصورة من أمريكا والصوت من جوا مصري لو تفهم كل أصلي أوهب لك نص عصري واكتب لك الوصية على جناح الحمام ويتفرج يا سلام لو يتفرج يا سلام رمى دنيا دنيا صندوق الدنيا عصري الصورة من أمريكا والصوت من جوا مصري رمى دنيا دنيا دنيا صندوق الدنيا عصري الصورة من أمريكا والصوت من جوا مصر لو تفهم كل أصلي أوهب لك نص أصلي واكتب لك الوصية على جناح الحمام ويتفرج يا سلام لو يتفرج يا سلام الشحاتين
شوف عندك يا سلام لما اتفرج يا سلام على فرقة طوغان ماشي جوا الزحام شوف عندك يا سلام لما اتفرج يا سلام على فرقة طوغان ماشي جوا الزحام حطبنا والرمامة والرفع كلام ده شمعة بلدنا عادات وإيتام عطلة والرضارة ورفع كلام يا شحات بلدنا عادات وإيتام لو كل بق كلمة هتلاقوا المرجعة واتفرج يا سلام لمع الفرقة يا سلام الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على البدر الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على البدر واللعنة دنيا ضرا للقلب الصخري الحجري الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على البدر الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على البدر واللعنة دنيا ضرا للقلب الصخري الحجري فيما الإحسان وحتى في قوم أكلوا أقواما فيما الإحسان وحتى في قوم أكلوا أقواما في السحت وفي الباطل عاما وسنينا بصدور القهر أطلعت الكيل عسادا والجوع يبشر بزيادة قد فات الكيل عسادا والجوع يبشر بزيادة والهم لحاف ووسادة يقلقنا إلى عاد الفجر
الحمد لرب المقتدر آه.
آيات الرب للقلب الصخري الحجري
قد كان الناس إذا شبعوا طعموا المحروم كما طبعوا قد كان الناس إذا شبعوا طعموا المحروم كما طبعوا ويوم تراهم قد تبعوا بدون التخزين أو الحذر فقير القوم إذا جاع وجميع أزال قد باع ففقير القوم إذا جاع وجميع أزال قد باع لا يجد العون إذا ضاع بل يسمع لوما كالصبر الحمد لرب المقتدر وسلام الله على البري الحمد لرب المقتدر وسلام الله على البري واللعنة نهديها طرا للقلب الصخري الحلم
وغني القوم ومولاهم لا يمنح شيئا إياهم وغني القوم ومولاهم لا يمنح شيئا إياهم غير الترحيب برؤياهم يوعى والجوع فهو الكفر
ويضيع الحب المكنون ويشيع الحقد المجنون ويضيع الحب المكنون ويشيع الحقد المجنون ويزاع السر المدفون بفضيحة سكان القصر الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على البدر الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على البدر واللعنة نهديها ترا للقلب الصخري الحجري
سبحان الله أيا بلدي قد زاد القهر على جلدي سبحان الله أيا بلدي قد زاد القهر على جلدي فإذا لم نعف ولم تردي سأموت غريقا في قهري
تستئن من العيش بثوب الفقر من الخيش الناس تستئن من العيش بثوب الفقر من الخيش والسيد يمشي بالجيش مزهوا في ثوب الفقر الحمد لرب المقتدر صلاة الله على البدر الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على البدر واللعنة نهديها ضرا للقلب الصخري الحجري
قد قالوا سلاما ورخاء الخير إلى الناس تراها قد قالوا سلاما ورخاء الخير إلى الناس تراها فازدادوا غلاء كثرا لكرهنا أقوى النصير والنصر
الزورة
شوف عندك يا سلام لم واتفرج يا سلام فزورة قرعوية من انتاج النظام شوف عندك يا سلام لم واتفرج يا سلام فزورة قرعوية من انتاج النظام سمك لبن طماطم بصل عسل سخان مساوي حسب حاكم واجر انسجام سمك لبن طماطم بصل عسل سخان مساوي حزب حاكم واخر انسجام ولسه نشوف طلاسم مدام الوعيلة واتفرج يا سلام لم وافهمها يا سلام
واحد بقى لتموين كان مطرح طه حسين واحد بقى لتموين كان مطرح طه حسين وكمان مرضيش بالمطرح تفتكر يروح على فين واحد بقى لتموين كان مطرح طه حسين واحد بقى لتموين كان مطرح طه حسين وكمان مرضيش بالمطرح تفتكر يروح على فين كان قال في الجامعة مدير على درجة نص وزير كان قال في الجامعة مدير على درجة نص وزير أثبت في القرع مواهب أكبر من سنه كتير أثبت في القرع مواهب أكبر من سنه كتير ولأن الشلية مواهبها مالي شوية ولعن الشلية مواهبها ما شوية اعتبر صاحبنا هدية للأوساط القرعية اعتبر صاحبنا هدية للأوساط القرعية هلا بيلا وشيلة ويلا لفعوا البقال اسم الله هلا بيلا وشيلة ويلا لفعوا البقال اسم الله على مجلس أنس الشيلة بقى رئيس فرقة كبير واحد بقى التمويل تفتكروا ده يطلع مين الحوار
عندك يا سلام فرج يا سلام سلطان السلطانية حكم بلاد نيام عندك يا سلام فرج يا سلام سلطان السلطانية حكم بلاد نيام قرب فيها الملايين حل فيها الحرام بشش وعيني عينك وأيام بالكلام حرم فيها الحلال حل فيها الحرام بشش وعيني عينك وأيام بالكلام وبالكلام ورحلة والذمة قلبي عبد ويتفرج يا سلام لم على الخشة يا سلام
دوار دوار عشت الفقير المرار دوار دوار دوار عشت الفقير المرار نهار وليل وليل وداير جوه الدوار نهار وليل وليل وداير جوه الدوار دوار دوار دوار عشت الفقير مرار دوار دوار دوار عشت الفقير مرار نهار وليل وليل وداير جوه الدوار نهار وليل وليل وداير جوه الدوار أرزاق الناس سرينا وكلاب الغاب خضار أرزاق الناس هين وكلام الغرب خضار وحمول الناس تقيلة من وقفة الانتظار حمول الناس تقيلة من وقفة الانتظار والجيش بالعيش بيحلم والحلم له مدار والجيش بالعيش بيحلم والحلم له مدار إن كان سلام تنور ويشعشع النهار والدنيا تبقى غالية والبور يفور عمار إن كان سلام تنور ويشعشع النهار والدنيا تبقى غالية والبور يفور عمار إذا هذا كله يجرى ومن غير انتظار إذا هذا كله يجرى ومن غير انتظار احزق شحاتة نكتة فيسميها الحوار احزق شحاتة نكتة فيسميها الحوار حوار حوار حوار ونخش في الدوار حوار حوار حوار ونخش في الدوار من أول المدار دوار دوار دوار دوار دوار دوار دوار دوار دوار
أيها المواطنون مجلس الأنس الكريم في بداية الاحتفال أشكر الأخ إبراهيم النهاردة جبتكم للمناقشة في الإطار تسمعوني وأقول لكم هكذا يبقى الحوار بس قبل الاحتدام خلوا بالكوا صحصحوا حد أثناء الكلام يتنقل من مطرحه كل عام وانتم بخير النهارده في بلدنا أي واحد عنده حق يبدي رأيه في أي حاجة الا في السياسه لا احنا اه ديمقراطيه بس في حدود الحدود تيجي شله ماركسيه او مزايد او حقود كل عام وانتم بخير في كلام عن مشكلات هما مالهم بالبلد حد جاع او حد مات كل مولود ولد فيه تفاوت في المعايش اي بس الحقد عيب والمثل بيقول يا غايش كل هدمة وليها جيب كل عام وانتم بخير أما شغل التنظيمات واللي دايرين يلطموا يبعتوا لي وفد منهم ما اقتنعش هحرمه واحنا برضك عيلة واحدة والرغيف هنقسمه يجي واحد مش فاهم لي يعني ايه هنقسمه كل عام وانتم بخير تمشوا أحسن من سكات على الحوار المستقيم احنا برضك فلاحين نعرف العيب من قديم واحنا مجتمع سلام والسلام يعني السرور والتسامح والزهور والمحبة والعطور والمباني والأغاني والأماني بالبخور والمباهج في القصور والقناعة في الكفور واحترام الأغنياء زي شارات المرور والكبير يفضل كبير مهما يغلط أو يجور والصغير مش ضروري إنه يكبر أو يصور والجعان يبوس إيديه لو يبات من غير فطور ليه؟ لأن الشكوى عيب والنجوم غير الجذور هكذا نبني السلام والسرور على الناس يدور أيها المواطنون مجلس الأنس الكريم في نهاية الاحتفال أشكر الأخ إبراهيم
زليخة وجوزيف شوف عندك يا سلام لما والفرج يا سلام زليخة شغل كرتة وجوزك في انجراض شوف عندك يا سلام لما وتفرج يا سلام زليخة شغل كرتة وجوزك في انجراض طيرة وطويرة واتهمت مفيش عيب والكلام فلسفة عزيزة ولا جوزك حرام بيرم دويرة وانتهى مفيش عيب والكلام فلسفة عزيزة ولا جوزك حرام ولا العزيز مغير أو رافض بيلموت ولا يا سلام لا عنكوزة يا سلام قابلته يا عزيز قابلته في باريس قابلته يا عزيز قابلته في باريس يهودي واسمه جوزي نعم قوي ولذيذ هويته يا عزيز قابلته يا عزيز قابلته في باريس قابلته يا عزيز قابلته في باريس يهودي واسمه جوزيف طيب قوي ولذيذ هويته يا عزيز عيونه كالغزال وريقه كالزلال عيونه كالغزال وريقه كالزلال وراش السيف هلال تبع حرب المعيز لغيته يا عزيز عيونه كالغزال وريقه كالزلال عيونه كالغزال وريقه كالزلال ورشق سيف هلال حرب المعين لغيته يا عزيز وعدني بمليارين في ظرف رقصتين وعدني بمليارين في ظرف رقصتين حلاقي زيه فين طلعنا من جليز وافقته يا عزيز وعدني بمليارين في ظرف رقصتين وعدني بمليارين في ظرف رقصتين حلاقي زيه فين طلعنا من جليز وافقته يا عزيز رقصنا يا عزيز وهسنا يا عزيز رقصنا يا عزيز وهسنا يا عزيز وصهلين اللذيذ فاتن عبد العزيز غمزته يا عزيز ورقصنا يا عزيز وهسنا يا عزيز رقصنا يا عزيز وهسنا يا عزيز وصهلين اللذيذ فاتن عبد العزيز غمزته يا عزيز فهمني الواد أوام خلع من دون كلام فهمني الواد أوام خلع من دون كلام دخل جوزيف ونام وصبحنا في برجليز وصرفنا يا عزيز وراسنا رقصنا يا عزيز واسمع يا عزيز وراسنا يا عزيز واسمع يا عزيز وصلي للذين فاجر عبد العزيز غمسته يا عزيز وراسنا يا عزيز واسمع يا عزيز وراسنا يا عزيز ويصلح يا عزيز ويصلي للذيذ فاجر عبد العزيز غمزته يا عزيز فهمت الواد قوام خلع منه الكلام فهمت الواد قوام خلع منه الكلام دخل جوزك ونام وصبحنا في جنيز وصرفنا يا عزيز عشانك يا عزيز انا ويا المعين عشانك يا عزيز انا ويا المعين تطر صهيونية طالعنا والجنيز بحبك يا عزيز وراسنا يا عزيز واسمع يا عزيز راسنا يا عزيز واسمع يا عزيز وصلي للذيذ فارس عبد العزيز خمسته يا عزيز راسنا يا عزيز واسمع يا عزيز راسنا يا عزيز واسمع يا عزيز وصلي للذيذ فارس عبد العزيز خمسته يا عزيز فهمني الواد اوام خلع منه الكلام فهمني الواد اوام خلع منه الكلام دخل جوزك ونام وصبحنا في مركنيس وصرفنا يا عزيز عشانك يا عزيز انا ويا المعيز عشانك يا عزيز انا ويا المعيز قطعت صهيونية طلعنا والجنيس بحبك يا عزيز وعزك يا عزيز بحبك يا عزيز سيما
فرد يا سلام
حكاكم في اللسان مخرج الروايح مسافر السكان صواريعية من توليف المنام من مخرج الروايح مسافر الزكام عن الصواريعية من توليف المدام والفيلم لك خاطرك واخد مليون وسام واتفرج يا سلام لمع السيما يا سلام الناس ملهية وساكتة والصالة بتشغي عيون والفيلم مطلع ريحة والناس مش لاقية ليمون الناس ملهية وساكتة والصالة بتشغي عيون يا خسارة الفيلم مطلع ريحة والناس مش لاقية ليمون عين فرحان بشبابه ومغرق شعره صابون مشكلته ما بيخلفش ومراته كمان بتكون عين عين فرحان بشبابه ومغرق شعره صابون مشكلته ما بيخلفش ومراته كمان بتخون ودلال بتموت تعطيه وعطية مهوش مضمون هارب في زبيلة الدش ملوش تاج مأمون وده قلبي تموت في عطية وعطية ماهوش مضمون لابت في زبيبة التشة أخت الأستاذ مأمون قسطنطينية اللهوة اللي مرافقة المأذون اللي مرات أم هدارة أخت محمد سعدون قسطنطينية اللهوة اللي مرافقة المأذون اللي مرات أم هدارة اخت محمد سعدون اللي معلق نبوية بنت الأستاذ مأمون اللي معلق نبوية بنت الأستاذ مأمون
متعقد خالص غير اللي شجع مجنون الفيلم متعقد خالص جايب له شجع مجنون دبخناها بخمارة وشالوها عرض المعجون دبخناها بخمارة وشالوه عالبيت معبود البطلة هتشرب نجدة
مبروك وصل المأذون مبروك وصل المأذون مبروك وصل المأذون عنتر وعبلة
عندك يا سلام لما اتفرج يا سلام عندك باريش يا وردي فايز مفيش كلام شوف عندك يا سلام لما اتفرج يا سلام عندك باريش يا وردي فايز مفيش كلام يكتب ديش الضرايب والدولة والنظام الشطة سمسونايت والنباس جامي في الجيش الضرايب والدولة والنظام بالشرطة السمسونايت والنضارة الجام والألعاب المضاربة ويراهن بالمدام ويتفرج يا سلام لما عنبر يا سلام
سال الجمارك والإدارة يا عبلة يا حتة حمارة سال الجمارك والإدارة يا عبلة يا حتة حمارة عن لعبة التهريب وعني يا بنت مالك العمارة عن لعبة التهريب وعني يا بنت مالك العمارة صاحبت فيكي قلبي فارس وجبتهم بك المغارة صاحبت فيكي قلبي فارس وجبتهم بك المغارة عملت فيها نص فيلا ولبست بربع الطهارة اه شمسي عدوا في اندبوي ابو الشوارب مستعارة عشمسي عدوا في اندبوي أبو الشوارب مستعارة يا هبلة يا أم دماغ رومانسي يا مأخراني بالتجارة يا أستر الحريم تباهة يا نحسي يا أكبر شرارة يا أستر الحريم تباهة يا نحسي يا أكبر شرارة دفعت فيك دم قلبي وطلعت بيع بالخسارة وطلعت بيع بالخسارة وطلعت بيع بالخسارة
وعندك يا سلام لما واتفرج يا سلام على عبلة بنت مالك عمارة السلام شوف عندك يا سلام لما واتفرج يا سلام على عبلة بنت مالك عمارة السلام دلوعة النوادي اللي اتفضلت مدام ديوبة في المدارس مهلوبة في الغرام دلوعة النوادي اللي فطمت مدام خيوبة في المدارس مهلوبة في الغرام كشف السم يا ناس كشف كده ساعة كم واتفرج يا سلام على العبلة يا سلام
ودي يا حبيبي يا قلبي يا لئيم عشان وقت شواربك غير من الحليب عبودي يا حبيبي يا قلبي يا لئيم عشان وقت شواربك بغير من الحليب واموت اسمع خليده وادوب طعم حليب واموت اسمع خليده وادوب طعم حليب واشم في المخده وانام فوق النسيم واشم في المخده وانام فوق النسيم وكلم مامي عنك وخلف ابراهيم وباب الحج مالك مبارك يا غشيم واكلم مامي عنك وخالد ابراهيم وباب الحج مالك مبارك يا غشيم بحبك يا مغفل واروح فيك الجحيم بحبك يا مغفل واروح فيك الجحيم ولو عن طريق والدم حياكل بالقديم ولو عن طريق والدم حياكل بالقديم ده حياكل بالقديم ده حياكل بالقديم جايزة نوبل
عندك يا سلام لما اتفرج يا سلام واطي تحت عالي شد اللحاف ونام عندك يا سلام لما اتفرج يا سلام واطي تحت عالي شد اللحاف ونام وخارج من بدرة وسميها سلام في القرن جرايد كريم عاش كلام بارد المخضرة وسميها سلام في قار الجرايد تاريخ معرفش كام من يوم ما يا ضنا يا رجال في الكلام ويتفرج يا سلام على الشرب يا سلام
لما محالي نجيب نياد خزيجة لوبن هات يعني ملاحم بيجي تاخد جايزة نوبل تبقى المديانة يعني الدنيا ماشية بتحلف بالمنظار تبقى السامية 12 ساعة يبقى اليوم ليل والنهار يبقى القاتل شخص ضحية والقلب والمقتول مجرم جبار شفتوا ازاي اما صحيح الطب بتقدم واحنا ما وصلتناش اخبار لما محالي نجيب نياد خزيجة لوبن هات يعني ملاحم بيجي ياخد جايزة نوبل تبقى النودية يعني الدنيا ماشية بتحلف بالمنظار يبقى القاتل شخص ضحية والقلب والمقتول مجرم جبار شفتوا ازاي اما صحيح الطب بتقدم واحنا ما وصلتناش اخبار
ايوه يا لجنة لوبن بيه قاعدة ازاي بتلجني ايه ايوه يا لجنة لوبن بيه قاعدة ازاي بتلجني ايه انا مش فاهم حاجة صراحة لما القاتل ياخد جايزة كده من دون تلبيس واباحة يبقى يا اما اللجنة دي بيضاء او لا مؤاخذة رئيسها حمار يبقى يا لجنة عراكوسة لجنة وجدكوس اتنين حوسة يبقى يا لجنة عراكوسة لجنة وجدكوس اتنين حوسة يبقى في هذا الزمن المايل ياما هتجرى علينا هواي يبقى في هذا الزمن المايل ياما هتجرى علينا واي تبقى اللجمة بدل الكلمة والكاتب يمسك من شهر يبقى الراعي يعني الشاعر يسكن شقة في بيت في قصيدة يكتب كل ياكل أشعار انت
شوف عندك يا سلام لم واتفرج يا سلام على المدعو له ما يساوي وزير الامناعات شوف عندك يا سلام لم واتفرج يا سلام على المدعو له ما يساوي وزير الامناعات في الفصل الانتخابي من مسرح السلام سارق في البلطجية وهدانا القدام في الفصل الانتخابي من مسرح السلام سالم بالبلطجية وهدانا القدام عشان ضمن عبوره من دايرة الانتقام واتفرج يا سلام على عيسى يا سلام اللي يسوي بيه العيساوي بيه اللي يسوي بيه العيساوي بيه حقب بالبكسان العيساوي بيه اللي حبس خمان العيساوي بيه ملك الأممان العيساوي بيه والمحتالان العيساوي بيه
بشرول جميل حساسة اللي يسوي به رمز الماسة بشرول جميل حساسة اللي يسوي به رمز الماسة سبحان الله من أنفاسة حكم البقضية مشض عليه اللي يسوي به العيساوي بيه اللي يسوي به العيساوي بيه صحب البكسات العيساوي بيه إلى حبسة كمان العيساوي بيه ملك اللبنات العيساوي بيه والمحتالان العيساوي بيه
بشرى لجميع الهباسة اللي يسوي رمز الطباشة بشرى لجميع الهباسة اللي يسوي رمز الطباشة سبحان الله من أنباسة بقى كل الإبد لحبت إيديه العسوي بيه العيساوي بيه العسوي بيه العيساوي بيه صحب البكستان العيساوي بيه وده حط سكنات العيساوي بيه من كل بنات العيساوي بيه ولا محتالات العيساوي بيه
من أجل ضمان الحرية لجميع تجار القطنية من أجل ضمان الحرية لجميع تجار القطنية اللي يسوي به مية المية هيخلي القرش بربع جنيه اللي يسوي به العيساوي بيه انتخبوني العيساوي بيه خلي بحكري العيساوي بيه خلي يحيى امين العيسوي بيه ابن ام امين العيساوي بيه العيساوي بيه العيساوي بيه العيساوي بيه السلام
وعندك يا سلام لما اتفرج يا سلام أسدية مسرحية على كاتو السلام شوف عندك يا سلام لما اتفرج يا سلام أسدية مسرحية على كاتو السلام سلام كلام أذان وعليكم السلام مع على الغلابة عايدين الكلام سلام كلام أهان وعليكم السلام على الألام عايدين الكلام والحالة طيبة يا سلام يا كرام واتفرج يا سلام ده مع المسرح يا سلام
سلمى يا سلامة وبريدة رجعت بسلامة سلمى يا سلامة اه يا سلمى يا سلامة سلمى يا سلامة وبريدة رجعت بسلامة سلمى يا سلامة اه يا سلمى يا سلامة
مصرية ومن نار شبرا من تحت نفقها ومجاريها لو كانوا ما حرقوش الأجرة كانت هتنور لياليها مصرية ومن نار شبرا من تحت نفقها ومجاريها لو كانوا ما حرقوش الأجرة كانت هتنور لياليها في الغنوة المدهونة شفايف غرقانة وسايحة بلاويها زي الدرويش اللي حيلتنا سرقوه وباعوه بيع ندامة يا سلمى يا سلامة كوكاكولا جد السلامة سلمى يا سلامة سلمى اه يا سلمى يا سلامة سلمى يا سلامة كوكا كولا جت بالسلامة سلمى يا سلامة اه يا سلمى يا سلامة
نشروا الإعلان ملو الجرنان جوا البراويل الذهبية والتلفزيون بالصوت واللون كوكاكولا هي الأصلية نشروا الإعلان ملو الجرنان جوا البراويل الذهبية والتلفزيون بالصوت واللون كوكاكولا هي الأصلية الشرب يا خفيف بطلت خريف بلاطيز التربة الوطنية اشرب يا خفيف بطلت خريف بلاطيز التربة الوطنية كوكاكولا تسوق وتروق ضد الأفكار الهدامة سلمى سلامة تريدينا ورفرف يا حمامة سلمى سلامة على مصر مصر التانية أم علامة سلمى سلامة تريدينا ورفرف يا حمامة سلمى سلامة على مصر التانية أم علامة
ولا لو حملة وبكرية غصبنا عن عين اللي باعوها لا تغيرنا ولا هونا ولا تنسلسلنا وضروها ولا لو حملة وبكرية غصبنا عن عين اللي باعوها لا تغيرنا ولا هونا ولا تنسلسلنا وضروها تحت المواويل من فين النيل تحت المواويل من فين النيل بتخلي ولادها يغنون تسرح بلاوينا بحواريل على نغمة بكرة الرسامة سلمى سلمى تولدوا الأم بالسلامة سلمى يا سلامة تولدوا الأم بالسلامة سلمى يا سلامة تولدوا الأم بالسلامة سلمى يا سلامة تولدوا الأم بالسلامة
عطشان يا صبايا وانا عاشق عالسبيل عطشان والمية في بلدي على عكس ما يجري النيل عطشان يا صبايا وانا عاشق عالسبيل عطشان والمية في بلدي على عكس ما يجري النيل والنخل العارم طافي والبدع الواطي ذليل النخل العارم طافي والجذع الواطي ذليل والريح العاكس كابس والريح العاطي بخيل الريح العاكس كابس والريح العاطي بخيل اسم تعكر لونها من هم الناس يا خليل الاسم تعكر لونها من هم الناس يا خليل عطشان والنيل في بلدنا والزرع اخضر وجميل عطشان والنيل في بلدنا والزرع اخضر وجميل وانا كنت امبارح خالي واليوم ده صبحت عليل انا كنت امبارح خالي واليوم ده صبحت عليل عطشان ودواء يا حبيبي مسكين العيش دليل عطشان ودواء يا حبيبي مسكين العيش دليل ودليل الحب عمايل ودليل الحب قليل ودليل الحب عمايل جميل بتطفي قلب جناين تفلس بيها الزليل ده انا كل ما اقول توبه تغوين المغاويل تضرب في القلب جناين تفلس بيها الزليل عشاق يا حمام الغية ولا فيش قدامنا بديل عشاق يا حمام الغية ولا فيش قدامنا بديل سكة ومحصودة علينا يطويها جيل ورا جيل سكة ومحسوبة علينا نطويها جيل ورا جيل الشوق نفرد خطوينا بالليل تضوي الأناديل الشوق نفرد خطوينا بالليل تضوي الأناديل حوالينا اللو حبابة بمعانا العقل ده ليه والشمس بتصب صبابة والمنبع ده نهر النيل حوالينا قلوب حبابة بمعانا العقل ده ليه والشمس تصب صبابة والمنبع نهر النيل واللام علينا يلوموا ملهمش علينا سبيل ما هو شوط العشق بنام والشوق الورد أصيل ما هو شوط العشق بنام بنام والشوق الورد أصيل ودوني على السبيل ودوني على السبيل ودوني على السبيل
مش كنا بلوك